رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس العاشر في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من كلام سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ظالما إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته ولا مجاهدا إلا وقد نصرته ولا مجاهدا إلا وقد نصرته ولا مجاهدا إلا وقد نصرته اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا حديث اليوم حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة شك مالك روى الحديث فينبتون كما تنبت الحبة في في جانب السيف ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من المبشرات التي يبشرها يبشرنا بها رحمة العالمين سيدنا محمد أهل الجنة كما يدخلوا الجنة وأهل النار والعياذ بالله اللهم لا تجعلنا منهم يا رب واجعلنا من أهل الجنة بدون سابقة عذاب أهل النار يدخلوا النار سبحان الله العظيم الله عز وجل يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيطلع سود فيوضعون في نهر يسمى نهر الحياة فيعاد يعني خلقهم من جديد كما تنبت الحبة في جانب السيف الكلام ده احنا كنا وضحناه بتفصيل في حلقات ودروس الدار الآخرة ولكن اللي يهمني في الحديث النهاردة بالدرجة الأولى يعني ايه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ايه اللي يزود الإيمان في القلب وايه اللي ينقص الإيمان من القلب ايه اللي يزيد اليقين في القلب ايه اللي يقلل اليقين في القلب ايه اللي يسلب القلب التوكل على الله ايه اللي يشحن القلب بالتوكل على الله ايه هي معاصي القلوب ايه هي معاصي الجوارح ايهما اشد وانكى هل هي معاصي القلوب ام معاصي الجوارح كيفية التوبة من معاصي القلوب بعد ان نتحدث ايضا عن كيفية التوبة من المعاصي بتاع الجوارح وهل في القلوب صغائر وكبائر من الذنوب ولا كل ذنب في القلب كبيرة من الكبائر ثم بعد ذلك نتحدث كيف يكون القلب خالص خالصا لله عز وجل ولا يكون فيه شيء إلا الله سبحانه وتعالى وكيف كانت قلوب صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كانت قلوب التابعين الذين سلكوا طريق الصحابة وكيف يكون قلب الكافر والفاجر والفاسق والمنافق والبعيد عن رحمة الله وإيه اللي بيخلي قلوبنا تكل من العبادة أو تتعب من العبادة أو تقنط بعض الأحيان وترجو بعض الأحيان وهل قلب الإنسان يشحنه خوف أكثر ولا رجاء أكثر هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم فاللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أكرم الأكرمين ربما قلت في الدرس الماضي جزئية من أهم الجزئيات بس يبدو عبرت على حضراتكم سريعا وأنا عايز درس العلم إن ما خرجتش منه حالة الإيمانية أحسن من قبل درس العلم يعني إن شاء الله نكون من أهل الدنيا إن ما كناش الساعة 10 ونص النهاردة نكون من أهل الدنيا بإذن الله أحسن من الساعة 7 ونص يبقى اعلم أن القلب قد طمست بصيرته دي علامة هي واضحة جدا ما كانش بعد درس العلم يتشحن القلب ايمانيا وتبقى حالته احسن وانشراح الصدر افضل والاكتئاب يزول وال- وال- وانطماس البصيره يزول والانسان تتضح له الرؤيه كده ويسلك الى الله عز وجل على بصيره وما يصبحش كل شيء من الدنيا والزوجه والاولاد والغلاء والبنزين كل ده يشغله عن الله عز وجل علق قلبك بالله تمت الدنيا في قلبك فيحيا قلبك باذن الله مفيش الا كده علق قلبك بالله بس قلنا يوم الاثنين الماضي كما أن العمل المشترك لا يقبله من هو الله يعني ربنا ما يقبلش الايه العمل المشترك كما أن العمل المشترك لا يقبله فإن القلب المشترك لا يقبل عليه قلت هذه سريعا يوم الاثنين اللي فات يبدو عدت علينا او يبدو انا ما اديتهاش حقها من الشرح موضوع الشرح كبير الله لا يقبل عملا مشتركا ما ينفعش يعني عمل لله 99% واحد من 100% لغير الله الله أغنى الأغنياء عن الشرك تصلي تيجي المسجد وتتعب وتقعد للدرس وتتزنق وفي الحر وتدفع مواصلات رايح جاي وتدفع مش عارف ايه وتجيب سيارتك وتركها تعمل لها بنزين وكل المجهود ده كله وتقعد في الدرس وتخرج بعد كده وانت نيتك علشان واحد من اصحابك يقول الولد ده كويس او الشاب الر- او الراجل ده راجل طيب ويحضر دروس العلم يبقى قد ضاع عملك وحبط عملك راينا عليا كرم الله وجهه لما وقع عدوه على الارض واوشك علي ان يضربه بصق عدو علي في وجه علي ال- ال- العدو بتاع راح ايه معذره تف في وشه بصق في وجه علي فأغمد علي سيفه ما رضيش يقتله ليه يا أمير المؤمنين قال أردت ضربه وقتله أول مرة انتقاما لله عز وجل فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون قتله انتقاما لنفسي فأكون من أصحاب النار يبقى هنا العمل خالص بالله ولا عمل فيه آه، أول ما لقي العمل هتشوه شائرة سيدنا علي خاف على روحه قال لا يا عم أنا إيه بلاش أسأل وقال أهل العلم الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة قلت هو ماله كده سخن علينا كده إيه الكلام ده نترجمه عربي الخطأ في العفو نفرض أنت قاضي وكيل نيابة ضابط شرطة أي حد من اللي بيقضي بين الناس لما أنت تغلط في مسألة العفو ويطلع تقديرك غلط أحسن ما لا تغلط في مسألة العقوبة صح ولا لا؟ يعني أنت لما تغلط وتطلع واحد براءة ها، وتط- و- ويطلع حكم غلط أحسن من لما تسجن واحد ويطلع سجن هو اللي غلط ها؟ أظن واضح الخطأ في العفو أفضل من الخطأ إيه؟ في العقوبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إدراء الحدود بالشبهات أو سيدنا عمر يعني إدراء الحدود ها الشبهة يعني إيه؟ يعني أي شبهة كده وقف الحد يعني مش الحد ده عبارة عن يعني ها وإذا أردنا إقامة الحدود من يقطع يد من ومن يجلد من تعالى على مبنى أحكام النهاردة أجيب لك 20 واحد يشهد عليك أنك حرام وأنت أشرف الناس في مصر ممكن ولا مش ممكن وتقطع يدك فأنت ما تتعجلش الأمور أظن فاهم ما- م- مشكلتك أنك فاهم المهم بيسموها في علم النفس الإسقاط تسقط المعلومة وكل واحد فاهم كل واحد يفهمها بطريقته بقى وعلى ذكائك أنت فهم الباب ما شاء الله عليكم يعني ذكاء لا قوة إلا بالله بس يستخدم في الخير بس يبقى إذا كما أن العمل المشترك لا يقبله ما يقبلش العمل المشترك تقف تصلي صلاتك كويسة وعشان تقول أن مراتي عايزها تاخد فكرة عني أن أنا راجل بقوم الليل ضاع عملك تروح تصلي الصبح بالناس وتتعب وتنبح عليك الكلاب ورجلك تتلوي في حفره ها وتيجي وتقلق نومك وبعد كله تروح محدش شافك فانت نفسك حد يشوفك فتقعد في الشغل تقول ايه ال- الهوا طر كده على الساعه 4 الا ربع تلاقي اللي اللي حواليك مع اللوش الله انت زعلت انت أوي. هي مش 4 الا ربع بالظبط هي 4 الا 10 نسبه الهوا اشتغلت انت بتسحب الايه عامل زي ال- المخابرات لما تيجي تسحب الايه المعلومات في الناس برضه ما في ودن من طين ودن من عجين هي على كل البيوت كانت حر قوي لكن الشارع ميدان الدقي كان فيه شويه هواء خلاص بقى يبتدي اللي حواليك يسالوا بقى خلاص وانت ايش عرفك ان ميدان الدقي كان فيه هواء الساعه 4 العصر آه طب كنت رايح اصلي ورا الشيخ في الجامعة. اه انت عايز ايه طب يا ابن الحلال صليت وربنا ان شاء الله تقبل وغ- خلاص انت رحت بالظبط زي واحده عامله ها حله في الطريق المحترم المتسبكه وفيها اللحمه اللي انت يعني بتشوفها كل مثلا ها، كل هلال مره سبحان الله و- ودفعت فيها دم قلبك وفي الاخر شويه تراب وراحت رم- خلاص ضاعت الحله باللي فيها ها سبحان الله فالعمل المشترك الله لا يقبله انا اغنى الاغنياء عن الشرك ما يقبلش عمل مشترك ولذلك قالوا ايه الامام ابو حامد وهو شافعي المذهب ابو حامد الغزالي قال اذا دخل مسبوق في الصلاه فشعر الامام به يعني انا حسيت ان في واحد داخل ايه جديد في الصلاه يعني جاي ورايا وانا بركع فاطال الامام الركوع لم تصل الصلاه خالصه لوجه الله مع ان الراجل جاي يعمل ايه اللي ورايا هيصلي قال لا انا عايز صلاتك تبقى لله بس اللي حصلك يحصلك ما يحصلكش ولا- ولا جنبك يبقى اذا العمل المشترك لا يقبله وكذلك القلب المشترك لا يقبل عليه ازاي يعني وحدوه الملائكة استشعرت قرب الخليل من ربه عليه السلام سيدنا إبراهيم شافت كيف أن إبراهيم الخليل له إيه له مكانته عند الله إذن له درجة عالية واتخذ الله إبراهيم إيه خليلا سبحان الله خلت سيدنا إبراهيم لله عز وجل ارتفعت به مرقا عاليا فأنجب إبراهيم إسماعيل فكأنما خطر ببال الملائكة أن إبراهيم سوف يشغل إبراهيم إيه؟ قال له ينشغل شوية بإيه؟ بابنه يعني سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يبقى قلب الخليل فيه مين؟ خليله بس صح ولا لا؟ فيه خليله فالملائكة زي ما بيقول الله طب اهو ايه هيتحجز جزئية من قلب الخليل ها عن خليله الله يغار على أنبيائه ورسله وأحبابه ربنا يغار فمش عايز الملائكة يغفر بها هذا الخاطر فعمل امتحان لسيدنا إبراهيم ساب الواد لما كبر بلغ معه السعي 10 12 15 سنة ده يزوره بقى أول زيارة له من ساعة ما سابه هو وأمه عند إيه؟ بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم أول ما دخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام يا بني نعم إني أرى في المنام أني أذبحك العجيبة مش في مش في تنفيذ خليل الرحمن لأمر الله الأعجب ها من صبر الصديق إسماعيل ها على تنفيذ أمر الله وضربت لك المثل من قبل لما انا اخد عيالي ومراتي وارميهم في حته بعد السلوم على الحدود بين مصر وليبيا مثلا يعني او هناك في برنيس عند حدود اسوان مع السودان واسيب الواد 12 15 سنه واول زياره ليا اول ما يجي يسلم عليا اهلا حبيبي بابا اقول له انا جاي عشان اتبعك ان شاء الله يعني بس بقى وانت رايح بقى بتاع تذكره رايح بس يعني ما تعملش ما تعملش ده ابو عاوز المهم تعالى بقى لسيدنا اسماعيل فده يقين في الله يا ابا تفعل ما تؤمر خلاص فالقرآن يمدح الاثنين يقول ايه فلما أسلما دي ألف الإيه دي ألف الاثنين مين ومين الخليل والصديق إسماعيل فلما أسلما أسلمهما الاثنين إيه أمرهما لمن خلاص خلاص يا إبراهيم نعم يا رب قد صدقت الرؤيا ها؟ وكأن الله يريد أن يقول أرأيتم أن قلب خليلي ليس فيه إلا أنا مش اللي هو بقى؟ ولا في حد تاني اذبح ابنك اذبح يا رب في مرضاتك اذبح ها؟ اي عمل وذاك ربنا مدعى على وابراهيم الذي وفى وفى عليه وفى ازاي هل قدم جسده للنيران وقدم طعامه للضيفان وقدم ابنه ل- ل- يعني ل- لتنفيذ اوامر الرحمن فعندئذ رضي بنعمه المنعم الخليل سبحانه خلاص ابراهيم الذي وفى وفى بايه وفى ده كله سبحان الله لذلك لما ربنا ابتلاه صبر صبر ولذلك من من ادبه وحلمه لسه كنا بنسمع على الشيخ اهو الله يكرمه في, في, في, في التوبه ها وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها نفسه ابوه يدخل في الاسلام نفسه يدخل في الدين نفسه يسيب عباده البتاع والنحت اللي بيعمله وصناعه التماثيل والكلام الفاضي دي أنا سبحان الله الا عن موعده وعدها اياه فضل يستغفر يستغفر قال له ابراهيم قال له خلاص ما تستغفرش فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه خلاص يبقى الصلة بأي إنسان تكون صلتك عن طريق قربه وبعده عن الله عز وجل فيما ظهر لك ما تدخلش في الب- في البواطن انت وفي القلوب لا يبقى اذا القلب العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه يعني ايه القلب المشترك يعني الواحد فينا في الصلاه تجيله الحسبه اللي ما تجيلوش في اي وقت صح ولا مش صح أ- انا اقول لك انا عن نفسي صح بلاش انت انا صح صح ونص ما بيجيش ال ال ال ال ال يعني حل العقده الا جوه الصلاه ها؟ ولنا في التاريخ قصص كثيره بالشكل ده ها وبعدين سبحان الله الشيطان شغلته يشوش عليك صلاتك ولذلك ولذلك اللي ضيق ال ال ال الطرقات بتاعت الشيطان في الدم بتاع ابن ادم وفي قلب ابن ادم بكثره الصوم كثره مجالس العلم كثره ذكر الله كثره قيام الليل التوكل على الله سبحانه القلب المشترك لا يقبل عليه ما يقبلش لأن الله عز وجل ينادي مناد من تحت العرش وانت داخل في الصلاة أول ما دخلت طب الله أكبر يقول إيه المنادي ينادي يقول إيه لو علم ابن آدم لو علم ابن آدم من يناجي من فتل من صلاته من فتل من صلاته ممكن ما ما ما يخرج من الصلاة ليه ده السر لأن سيدنا الحبيب يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة يصلي في صلاة الصبح بستين آية من البقرة قبل الركعة الثانية سمع بكاء الطفل مع أمه راح قرأ ثلاث آيات خلاص ليه؟ لأنه قلبه مفطور على الرحمة صلى الله عليه وسلم ها؟ طيب إيه اللي بيخليني بقى القلب بتاعي يبقى مشترك ليه ما يبقاش خالص لأن الإنسان فينا معلق ومتعلق بأمور الدنيا أكثر من الأمر الطبيعي إزاي يعني أحد العلماء دول حكمة لطيفة أوي العطاء العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان صعبة دي هترجمها طب وحدوا الرحمن العطاء من المخلوق حرمان طب ازاي واحد مخلوق يروح مديني ألف جنيه تبقى دي حرمان ازاي خلاص لأن قد ينسيني الشيطان والقلب المشوش بتاعي أن العطية دي من العبد ولا أشاهد يد المنعم وهي تعطي يعني هو للأسف الشيطان ينسيني أن النعمة دي من فلان مش من رب فلان فيبقى هنا بقى القلب في إيه؟ في شيء من الشرك أهو يبقى شفت أن ده يقدر يدي ويمنع مع أن المعطي والمانع من؟ يبقى التوحيد هنا مش خالص يبقى العطاء من الإنسان من المخلوق حرمان حرمك من الإيه؟ من التوحيد والمنع من الله إحسان طب إزاي ربنا يمنعنا؟ لا ما هو ربنا بيمنع الدنيا عن الواحد فينا كما يمنع أهل المريض الطعام عن مريضهم وهم يحبونه ابنك حرارته 40 الدكتور قال ممنوع الاكل الواد يعيط ه- هيموت من الجوع ويبص عليك انك م... انك جبار وانك مش رحيم وانك مش حنين عليه ها ويعيط ويتألم لكن لو كبر عقله لأدرك أن أباه يعرف مصلحته أكثر منه فهو أبوه بيمنعه من الأكل عشان الواد يسرع إيه بأنه إيه يشفى ويخف سبحان الله ولله المثل الأعلى يمنعك رب العباد سبحانه من أمر من أمور الدنيا لتظل متعلقا به سبحانه يبقى اذا المنع ال- العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان اظن ما تنسوش الكلام ده ارجع بكلمات رغم ايه ان كلام درر مش كلامي لا والله لا هنسيبوا الفضل لاهله ها فالانسان بس مجرد يعني اهو يعني لسان طويل شويه بس يعني لكن اتحملونا واحنا بننقل لكم ما علمنا العلماء بارك الله فيهم ورضي الله عنهم ورحمه الله من نتمت يبقى اذا القلب المشترك ربنا ما يقبلش عليه ما يبصش عليه ليه ليه ما يبصش عليه لان القلب المشترك ده قلب مشوش والتشويش ده جاي من امور سبعه اقولها لك خلاص وانت مع كل من اقوله لك اعرضه على نفسك قول يا ترى الموضوع ده فيا وهقول لك العلاج بتاعها ما مش معقول انا اسود الدنيا في وشك واقفلها وبعدين اسيبك ايه تروح مكتئب لا ده انا عايزك تروح ايه وانشرح الصلاه اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين اول امر يشوش القلب تشويش القلب ينتج منه ايه نقص الايمان تسرب اليقين ضعف التوكل على الله كل دي ثمرات للقلب المشوش شجرة مهزوزة أي ريح إيه؟ تهزها اسمع بقى الصحابة بقى يقول يقين الذين قال لهم الناس بعد أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم عايز أصور لك الصورة المسلمين راجعين مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قتل من قتل استشهد من استشهد وجرح من جرح والمسلمين راجعين منهكين من الغزوة ودخلوا المدينة وصل الخبر أن أبا سفيان لم الجيش بتاع المشركين تاني وجاي داخل على حدود المدينة عشان يعمل الجولة الثانية اللي ينتهي من أمر الإسلام والمسلمين ها شو الصورة هي الذين قال لهم الناس الأخبار وصلت ايه إن الناس الناس اللي هم مين أبو سفيان واللي معاه المشركين دول سبحان الله قد جمعوا لكم فاخشوهم قال يعني لموا نفسكم شوية بقى اسمع بقى اللي حصل قال فزادهم إيمانا ياه الخوف ده بالنسبة لضعيف الإيمان بالنسبة لقوي الإيمان يزيد إيمان ها فزادهم إيمان وقالوا ها حسبنا الله ونعم الوكيل الثمرة ايه قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم شوف كلام ربنا يجيب يقين ازاي ها سبحان الله ولما راى المؤمنون الاحزاب ها اول ما شافوا الاحزاب في غزوه الخندق هذه غزوه ثانيه فيها خوف ورعب ها ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يعني لما شافوا الخوف قال خلاص سبحان الله الخوف ده هو اللي ينتج الشجاعة في قلب المسلم سبحان الله الخوف اللي هو عند ضعيف الإيمان لا دي قوة عند قوي الإيمان ابن أبي بكر اللي كان لسه ما أسلمش بعد ما أسلم بيحكي لأبوه بقى رأيتك يا أبي في بدر يعني ابن أبو بكر في جيش الإيه؟ كفار وابو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فابن ابي بكر بيقول بيقول لابوه ايه ده انا شفتك في غزوه بدر قدامي فكنت احيف عنك احيف عنك يعني ايه ابعد يعني عشان آه. لان ده يعني برضه ابوه مش معقول يضرب ابوه حتى كافر رابط مش ممكن وذاك ليه تعليق على حكايه واحد بيقتل ابوه او يقتل امه او يضرب امه او يضرب ابوه ده تعليق بس بعد ما اقول القصه بتاعه الامام بتاع ابو بكر قال ابو بكر كنت تراني فكنت تحيف عني قال له نعم قال له أما أنا لو رأيتك لقتلتك أيهما أشد رحمة الابن بأبيه أم الأب بابنه الأب بابنه لكن قوة الإيمان عملت في قلب أبي بكر إيه ما فيش ابن ولا غير ابن ما دام عدو لله إيه أبو عبيدة بن الجراح ليه أبوه ها في بدر في جيش المشركين راح دخل عليه أسد كافر هذا الإيمان يوم القرآن يمدحه برضه أما إيه حكاية بقى ده ابن ابو بكر اللي كان لسه ما قتلش ما قتلش ابوه واحنا بنسمع عن واحد قتل ام واحد قتل ابوه كثير من الناس يلقي يمين الطلاق مرات على زوجته ولما يجي لواحد عالم ونقول له دي طالق يقول لك يا ده ده راجل معقد ده ده بيحبكها ده الراجل اياها ابو 10 جنيه ده ويقول لي حلال يروح يديه ال 10 جنيه اياها يقول له توكل على الله يا حلال يعيش مع مراته في الحرام يخلف منها يبقى الواد اصلا ده ايه ابن ايه انا واخد بالك انت وذاك يقول لك يضرب ابوه يضرب امه يقتل ابوه يقتل امه ضرب امه بالشلوت مش عارف رفع ايده على ابوه الله الله يبقى المساله لازم ترجمها الترجمه دي بلاش ترجمه الا كده لان بالغريزه لا يستطيع ابن ان يرفع عيناه الى ابيه او امه شوف عينيه بس ايده اللي خلى المسلم ايده ما تتمدش على اخوه المسلم من باب اولى على أبيه وأمه فإذا وصل الأمر أن واحد يضرب أبوه أو يضرب أمه فثق تماما ثق تماما ها أن ده مش ابن حلال على طول كده من قضية إيه؟ قضية كثرة الأيمان وطلاق الزوج واحد يقول لك أصل أنا كنت بصراحة أصل الشيخ هو يعمل أيمان تجاهلك بقى كنت زعلان قوي كنتش عارف مين اللي قدامي طب لما ما كنتش عارف مين اللي قدامك ما وقعتش يمين الطلاق على أمك ليه؟ ولا أختك؟ ولا جارتكم؟ انت وقعت على مين على زوجتك يبقى انت عقلك فيك لسه في حته توقن من خلالها ان هذه زوجتك وهي محل للطلاق ليست امك وليست اختك وليست خالتك ولا عمتك ولا جارتك صح ولا لا يبقى كده المساله مش حاجه اسمها متنرفز يعني ايه متنرفز خلاص هو المسلمين النهارده لسوء ادبهم مع الله ولبعدهم عن دين الله في حد بيطلق بهدوء اللي بعد ما نشرشح بعض في المحاكم ونشتكي ونفتش المستخبي وكل واحده تقول كلام والراجل يقول كلام وعيلة ده يقولوا كلام كلام بقى بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل فلازم يقعدوا في تراضي وتشاور كده يتفاهموا في الموضوع الحياه وصلت الى حد ويجيبوا حكم من اهله وحكما من اهلها والنفوس كده تبقى راضيه وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وزي ما قلنا في خطبتين الجمعه اللي, فا... اللي قبل اللي فاتوا سبحان الله فامساكم بمعروف او تسريح باحسان تسريح تسريح مش تهديد مش محاكم لا تسريح الواد لما يعين بي- بيصرحوه من الجيش يبقى فرحان ولا زعلان يبقى فرحان هذا التسريح ها؟ فانت تسرحها باحسان ولا تنسوا الفضل بينكم ما تفتش اسرار بيتك عيب عيب إن ما كانش بالاسلام بالشهامه وانت مسلم شهر توحدوه لا اله الا الله القلب المشترك القلب المشترك قلب مشوش اولا السبب الاول من تشويش القلب اللي احنا قلناه ضعف التوكل على الله عند الازمات عند الازمه نهتز نختل توازننا الولد سقط البنت مش عارف جابت ملحق الخطوبه اتفسخت البنت اتطلقت مش عارف الارض اتاخدت الفلوس ضاعت في شركات توظيف اي هزه ترص ده المسلمين ايه دليل على ان انت قدامك مناظر ده مناظر ده لو من المؤمنين ها سبحان الله حسن البصري دخل على راجل بيعيط مات ابنه قال له عجبا لك أسرك وهو فتنة وبلية وأحزنك وهو نعمة ورحمة حتى كان عايش إنما أموالكم وأولادكم إيه فهمتنا ده ممكن أنت تروح النار تبني يقول لك أنا عايز 1000 جنيه دلوقتي يا ابني أجيب لك عايز 1000 جنيه دلوقتي تروح ترتشي ولا حاجة تروح النار عشان ابنك أحزنك أو أسرك وهو فتنة وبلية وأحزنك وهو نعمة ورحمة فيوقف ده على باب الجنة والمش داخل إلا بأبويا وأمي قال من صبر من آبائهم وأمهاتهم فألحقوهم بهم في جنة رضواني ربنا يقول كده بس اللي صبر بس اللي وقليل ما هم قليل ما هم ينادي منادي يوم القيامة بعد ما ينادي على المصلين وينادي على المزكين وينادي على المتصدقين وينادي اللي على اللي معلومش الذنوب بتاعهم قال ليقم الذين أجرهم على الله فيقوم قوم قليلون من أنتم أن نحن كنا إذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا وإذا, وإذا منعنا توكلنا على من لا يغفل ولا ينام ادخلوا الجنة ده أجر على الله بقى ده أجر على الله يبقى أن أنت إيه الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس نفس القضية قال في البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآية البأساء الضرر في المال الضر في المال المصيبة في المال اسمها بأساء الضراء المصيبة في البدن الاختبار في البدن زلزلوا الزلزلة تبقى فين بقى في القلوب في القلوب يحصل ايه زلزلة سبحان الله لكن المؤمن سبحان الله ولذلك لما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم حصل هزة عمر لم يصدق هل من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده فلقد ذهب لملاقاة ربه كما فعل موسى كلم الله خبر أبيض تخيل شوف ال- عثمان بن عفان قال كان يؤخذ من يده لا يدري أين يسير يعني حصل له توهان لأنه ما يبقاش عارف هو ماشي فين فيجره صدمة قوية جدا عليه علي بن أبي طالب قعد فلم يستطع أن يقف من أحب الناس إلى رسول الله أبو بكر يبقى قياسا كان الراجل مين اللي الحزن بتاعه أقوى حزن هو أبو بكر بس هو أبو بكر لأن هو بيقول ده أحب واحد وأقرب واحد و و إلى آخره إحنا عارفين كل القصة سبحان الله ورغم ذلك أثار إيمانه إيه؟ راح طالع على- يا عمر قال له- قال له اجلس أه إيه الكلام اللي بتقوله؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر قال إيه والله أحسبها نزلت لأول مرة وكأني أسمعها لأول مرة يبقى الإيمان بيحصل له بس ده إيه ده موت الرسول ده أقوى ما أصيب به المسلمون حتى قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيه ده يعني تخيل أنت سيدنا الحبيب كان بيننا دلوقتي كان يبقى في جماعات ها كان يبقى في ناس بتضرب بعض ها كان يبقى في دول اسلاميه كل واحد عامل لي فيها زعيم في كل حته ها كل واحد واخد له جنب كده ده دوله كذا ده دوله كذا ها ولا كان كله يقوم الى الزعيم الاول ها الله ده الراجل آه، ال- ال- الفيلسوف الايرلندي الساخر برنارد شو بيقول ايه لو كان محمد بن عبد الله الله يرحمه، حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل العالم كله ريثما عملنا له فنجانا من القهوه راجل انجليزي بيتكلم يعني براحته يعني قهوه مش قهوه المهم ما يهمناش دي فنجان القهوه ياخد شغله قد ياخد عمله قد ايه؟ خمس دقائق ها؟ قال لك في خمس دقائق محمد بن عبد الله قادر على حل مشاكل العالم كله والحق ما شهدت به الاعداء ها؟ لانه كان صلى الله عليه وسلم اتاه الله ما لم يؤتي احدا من العالمين ها؟ سبحان الله يعني لما لما تلاقيه واحد كده زي زي فضاله ابن عبيد الله لما جاله في بعد عام الفتح والرسول نايم تحت الشجره وبلا مضغوط قوي ازاي ياخد مكه وازاي يفتح وازاي لسه كافر لم يشرح الله صدره بعد ماسك السيف واقف يا محمد سيدنا الحبيب فتح عينيه ما قامش ما ترعبش لا لان ربنا بيقول له والله يعصمك من الناس ها وانت ماشي في المسجد النبوي في عمود العمود هناك اسمها اسطوانه مكتوب على اسطوانه الحرس تقول ايه اسطوانه الحرس دي كان في ثلاثه من بني عبد مناف يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذوه من الباب لغايه ما وصلوه للقبله ويفضلوا حارسينه لغايه ما يرجعوه الى ان نزلت الايه الكريمه والله يعصمك من الناس قال دعوني لملائكه ربي فان عين الله ترعاني خلاص خلاص خلاص سبحان الله ففضالة مسك السيف من يمنعك مني يا محمد الآن أحد مين يقدر يحوشك عني دلوقتي أنا أقتلك دلوقتي قال الحبيب الله فسقط السيف من يد فضالة إيده اتهزت راح وقع السيف سيدنا الحبيب واخده وتبسم تبسم من يمنعك الآن مني يا فضالة إيه، مين يحوشك عني أنت دلوقتي قال له يا محمد كن خير اخر يعني ما تبقاش عصبي قوي كده الله ده انت مش شويه يا جدع ده ده في نوعيه لما تديها على دماغها اه سبحان الله زي اليهود كده يقول على دماغهم ده احنا غلابه ده احنا مساكين ده احنا مضطر- مطردين في العالم تسكت شويه وتسترجع عباد الله وما ينفعش معاهم الا تدق على الدماغ بس فين اللي يدق؟ ربنا يرسل لهم من يدق يا رب العالمين واجعلنا ممن يدق يا رب العالمين امين يا رب سبحان الله المهم كن خير اخر يا محمد قال أتسلم يا فضالة قال له أسلم يا رسول الله خلاص أول مرة يطلع منه كلمة رسول الله طيب خلاص إيه النور بدأ إيه بدأ يشع بقى فوضع الرسول يده على صدره فضل يحلف بالله بقى يقول إيه قبل أن يضع يده على صدري والله كان أبغض عباد الله إلى قلبي فما أن رفع يده إلا وكان أحب عباد الله إلى قلبه ربنا اداله مقدرة في هذا الأمر وفي ليس الناس وعند أمور معينة قال له فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يبقى إذا تشوش القلب يجي منين من عدم التوكل على الله عند الايه عند المصائب ولذلك قال لنا اهل العلم اذا كنت في طاعته انت كويس ما تعيش كبائر يعني لكن ال- اللمم مل- يعني كده اه اذا كنت في طاعته وبدا يبتليك فاعلم انه بدا في ان يصافيك يعني ما تبقى ماشي في طريق الله والمصائب الناس على دماغك صراخ اعرف ان ربنا بدا ايه ها يحصل بينك وبينه ايه مصافاه مصافاه ها فلما حصلت المصافاه دي هو بقى من رحمته يبتليك ويديك الصبر اللي على قد البلوه اللي بيخلي اللي يجزع يجزع ليه ها لضعف ايمانه ياخد البلوه وياخد صبر قليل فالانتبيوتيك او المضاد الحيوي مش قد الميكروب فالميكروب ينطفش اللي هو ميكروب الايه الجزع لكن لو المضاد الحيوي اللي هو قوة الإيمان واليقين أقوى من الفيروس والميكروب ها يحصل إيه؟ انتصار إيه؟ ده على ده بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سبحان الله ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يسوي أبدا بين الأعمى والبصير ولا بين الظلمات والنور ولا بين الظل ولا الحرور ولا بين الأحياء ولا الأموات ولذلك مرض القلوب وتشوش القلب جاي من نقطتين بقى يعني جاي من يعني نقطتين اساسيتين بالاضافه لايه؟ انا بقول لك قلت لك سبعه فانا قلت لك اثنين والاثنين اللي جايين هقولهم ان شاء الله. المرض نوعين فيه مرض ياتي للقلب من النفاق وفيه نفاق فردي ونفاق جماعي وفيه مرض ياتي من حب القلب وميل القلب للشهوات. الكلام ده يمكن ده بعض فوق شويه لكن احنا خلاص احنا دينا بقى ثانويه طويله واحنا دلوقتي فانا ما برضاش يعني اقرا لكم من من كتاب فتح الدار ولا مش هنفهم هو عربي اه بس يعني بس انا بقى بس افضل افكك افكك لغايه ما ن- ده اخر حل نوصل له ربنا يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه المرض اللي جاي عن النفاق ربنا قال ايه قال ايه عن المنافقين قال في قلوبهم ايه مرض فالنتيجه كانت ايه قال فزادهم الله ايه مرضا والعياذ بالله استغفر يا رب النفاق في نفاق فرد له علامات إذا حدث كذب إذا عاهد غدر إذا خاصم فجر إذا اؤتمن خان إذا وعد أخلف بس في نقطة إذا وعد أخلف أنت وعدت أخوك وأنت ناوي في نيتك ما توفيش الوعد هو ده إيه علامة من علامات النفاق أما أنت توعد أخوك وتيجي ظروف قاهرة تمنعك عن تنفيذ وعدك فلست بمخلف للوعد ولست من المنافقين والمعلومة دي لو المردين أخدوها الجوابات هتقل بتاعت اللي بتوصل لي ان انا من ايه من المنافقين ولسه الرساله واصله لي الاسبوع ده رسائل مش رسائل من سيدات فضليات اخوات مريدات ربنا يبارك فيهن ها انني من اخوان الشياطين وانني من المنافقين وسامحهن الله المهم ما دام انت بتوعد ها خلي بالك بتاعد ها وليس في نيتك ان تخلف فلست بالمخلف للوعد لكن المخلف للوعد المنافق ان واحد بيوعد وعارف انه ايه مش هيوعد ما توعدش ده نفاق فردي في نفاق جماعي النفاق الجماعي يجمعهم امرين كراهيه الجماعه من المنافقين للحكم بما انزل الله وكراهيتهم للجهاد في سبيل الله اي جماعه تلاقيهم يكرهوا كده بدا نفاق على مستوى الجماعه ومن اعان فاسقا فكانما اعان على هدم الاسلام اللي يعين فاسق او مبتدع صاحب بدعه يبقى يعين على هدم الاسلام والبدعه احب والبدعة لسبب من أسباب تشوش القلوب البدعة أحب إلى إبليس من المعصية غريبة دي ليه؟ ما نشرحها لأن المعصية ممكن أتوب منها لكن البدعة مش من السهل نتوب منها لما تلاقي واحد درويش يروح يطوف حوالين قبر الحسين سبع مرات خلي بالك تقول له كده بدعة يقول لك ازاي؟ أنا بحب الحسين أنت ما بتحبوش أهل البيت تقول له بس الصلاة طبعا دي بيبقى حوالين الكعبة بس طب بقول لك إيه؟ انت باين عليك من السنيه وهتعقدونا اسكتوا وكان السنيه دي فرقه من الايه من اهل الضلال ماشي يا- ياخد يا- شرفوا لا ندعيه دي السنيه دول ناس يا يا خبر ابيض ها سبحان الله فصاحب البدعه مش من السهل يتوب لما واحد يالف في الدين حاجه تيجي توقفه لك لا بقول لك ايه لان هواه فيها لان هواه فيها ولذلك كثير من الناس يا سيدنا الشيخ صليت صلاه الاستخاره انت لما دخلت على صلاه الاستخاره كنت ميال لحاجه من الاثنين ولا مش ميال يعني انت نفسك تشتري الحاجه دي تقول طب استخير ما دام انت نفسك اصلا فيها ها يبقى الاستخاره هتيجي في صف ايه؟ صف الايجاب لكن انت تدخل على الاستخاره زي ما بيقولوا الجماعه الانجليز 50 50 يعني 50% 50% لا انت لا ميال لدي ولا لدي وتستخير الله هناك راي اخر يقول لا انت تستخير الله سواء انت مقتنع بشيء مش مقتنع زي امر الزواج رحت شفت واحده او واحده شافت واحد عايزه تستخير الله في جوازه او جوازه تستخير الله وزي الاستخاره ما بتقول لها او تقول له اتوكل على الله والاستخاره ما فيهاش علاقه بينها وبين الرؤيه يقول لك انا عملت استخاره بس شفت رؤيه ايه علاقه الرؤيه الاستخاره لشرح الصدر او انغلاق الصدر ده وكان الرسول يعلمنا الاستخاره في كل شيء صلى الله عليه وسلم يبقى تشوش القلب يجي من عدم التوكل على الله عدم صدق اليقين عند المصائب خلي بالك وبعدين ال- النفاق الفردي او النفاق الجماعي وبعدين اصحاب البدع من ضمن تشوش القلب الامراض بقى اللي تجيله القلب فيه ثلاث امراض من الكبائر الكبر الحرص الحسد ما تصلوا على رسول الله هات من الاخر الحسد قلنا يوم الجمعه ونكمل لا يخلو العلماء علمونا كده ربنا يبارك فيهم يا رب علمونا ايه لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يداريه الناس كانوا بيقولوا الكلام ده منين ها خلينا هنا لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه زي ما ضربت لك المثل قبل كده يروح اللئيم عندك صاحبك او زميلك في الشغل وانت وعارفه ان انت عامل استبدال معاش وحالتك بالبلد كلم وصل غلبان ملوش مورد اخر فليك يا عيني ربنا رزقك بحته سجاده سجاده ولا حته مكسه الله اعلم انت عملت في ايه لما جبتها كان جمعيه لمده سنتين وخدتها انت كل شهر بس. فهو مش ع- مش قادر يدار الحسد يقول لك يا اخ مرتبه قل من مرتبي وانا عايز اجيب سجاده زي بس مش عارف قام يمسك السجاده ويهزها كده جيت دي منين الله يخرب بيتك انا خرب تخرب بيته ليه ما هو خربان خلق انت هتخرب اكتر من كده فبقى هي اللي دي سبحان الله هو مش قادر يداري الحسد مش قادر يكتمها ف- ف- ف- ف- ف- فبتطلع غصب عنه ها هو ده اللاقين ايه يبديه ها يبديه يطلعه ها سبحان الله زي بالضبط ايه وما لقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نفس الناس اللي هم يعني مطلعين عينيك وبيراقبوك هم متغاظين منك وبيحسدوك يا اخي يقول لك رغم كده ومبتسم يا أخي انت انت كمان هتنزع منه الابتسامه لا اله الا الله لك رغم كده وراضي سبحان الله لا اله الا الله ده ده, ده اللي- الابو نواس عدى على الراجل مقطوع ايديه ورجليه والنحل ملموم عليها عينه وال- والذباب مش قادر يهشه والراجل قاعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال له علامه تحمد الله فكر اسمع الراجل قال له ايه بقى؟ قال له احمده ان رزقني لسانا ذاكرا فاذكره به يا سلام على الرضا يا سلام على اليقين والتوكل يا سلام على القلب اللي مش مشوش قلب مضاد ادي الحسد تعال للحرص الحرص دي ور- وراثه عن ابينا ادم كان حريص على انه يخلد وانه يبقى ملك ها والشيطان دلهما بغرور ها وقال لهم ايه ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ايه الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه من الخالدين حرص ابونا ادم وامنا حواء على ان يبقى مخلد في الدنيا ما يموتش وعلى انه يبقى سبحان الله ملك من الملائكه ما يعملش ذنب يغضب الله عز وجل خليه طب انزل بقى اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو دخل على الله سبحان الله ادي الحرص واحنا الحرص يختلف من واحد للتاني واحد حريص على المكانه الاجتماعيه واحد حريص على جاه واحد حريص على منصب واحد حريص على مال واحد حريص على كل واحد فينا ايه فينا حرص و- و- والحرص اهلك اهله امرهم بالشح فشحوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالجبن فجبنوا سبحان الله ولذلك ايه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال واحد قال له يا رسول الله جاري شجرة بتاعته على الجدار عندي فلقت الجدار صرخته فالرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم بعني شجرتك يعني بيع الشجرة واحنا ندخلها ايه في السور بتاع الراكب قال له لا يا رسول الله قال له طب بعني مكانها قال له لا يا رسول الله قال طب اعطني اياها ويعطيك الله بدلا منها عبقا من عبق الجنه مش اكتر من كده تجاره يعني اديني وربنا يديك فرع في الجنه والفرع في الجنه يعني له مكان تحتيها صح ولا لا؟ والله يولع الفرع لا في في يعني له مكان صح ولا لا؟ قال لا يا رسول الله خبر ابيض قال والله والله والله اسمع بقى الاخطر اللي جاء بقى قال ارايتم اشح من هذا شفتوش ابخل من كده قالوا لا يا رسول الله قال ولكني اعرف من اشح مين اشح الذي يشح بالسلام على المسلمين ياه شوف بقى رقم السلام في الاسلام ايه ها سبحان الله ولذلك ولذلك ال ال ال صاحبة موسى ها ال- ال- ال- الرسول لما جت الست بتصرع تصرع يعني ايه؟ بيجي لها حالة صرع فقال يا رسول الله اني اصرع فاتكشف فادعو الله لي الا اصرع فلا اتكشف لما بيجي لها حالة الصرع ما اعرفش بيحصل ايه فالهدوم بتاعتي بت ايه؟ شوف يعني الست رغم انها مريضة خايفة ان اثناء مرضها تتعرى لا الستات والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه متعريين من غير صرع لا اله الا الله وخلوا عند الشباب صرع نسال الله الهدايه للجميع سبحان الله فالست من ايمانها خايفه ان اثناء الحاله اللي بتجيلها الفستان بتاعها يتكشف ام قال لها اتصبرين وتكوني رفيقتي في الجنه يوم القيامه يا سلام يا حبيب الله يا اللي بتساوي على الخير قالت اصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله لي ان ان صرعت الا اتكشف قال يا رب دعا الله خلاص بقت لها حاله الصرع ما بت ايه ما, ت- ما تتكشف لا اله الا الله قال هذه افضل من صاحبه موسى الله طب وايه يا مؤيد؟ يا رسول الله صاحبه موسى مالها الرسول يح- يحكي مع الصحابه كان ودود اه كان ودود يقعد يدردش معاهم ويحكي لهم التاريخ لان الله اراه ما لم يري احدا صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه عليه الصلاه والسلام قال صاحبة موسى بيقول لها أتريدين أن نعطيك قطيعا من الغنم أم أن تكوني رفيقتي في الجنة ها نديكي قطيع غنم ولا تبقى معايا في الجنة قالت لا أريد قطيعا من الغنم يا خبر أبيض على الله ها لكن الرسول قال لا أمتي بقى نصحة ها شوف الأمة الله تلاقي قال لا شوف هذه أنصح من إيه انصح من من من صاحبه موسى ويحكي عشان ايه عشان يرفع معنويات صحابته صلى الله عليه وسلم يبقى دلوقتي الحسد وبعدين الحرص ال ال الامر السابع من تشوش القلب او اسباب تشوش القلب الكبر الكبر يعني ايه الكبر الكبرياء صفه من صفات الله فهو المتكبر ولذلك أي واحد يتكبر على عباد الله يبقى أخذ صفة الله عز وجل فالله عز وجل يقول الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما أدخلته في ناري ثم لا أبالي وأوقف رجل عبد الملك بن مروان يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين فلم يلتفت إليه راح جاي وراح ماسك اللي جنب بتاع الفرس بتاعه يا أمير المؤمنين إن نملة استوقفت سليمان بن داود عليهما السلام فوقف لها فكلمها وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان فراح عبد- الامير هو راح نط من فوق الفرس وقعد على الارض قال له نعم ماشي كياتك لا ده انت هتودينا بدايه كده عارف لو قالها لحد من اياهم اللي تعالوا بقول لك ايه هتسرش علينا يا اخويا اه، اه، اشتري دماغنا يا اخويا احنا فاضل لك عندنا مصالح ولا عنده مصالح ولا حاجه المهم يا عم خلينا ايه خلينا في الكذب والعياذ بالله ربنا يشفي الصدور سبحان الله الكذب ان ترى رايك وحده هو الصواب وراي مخالفك هو الخطا ده كذب الكذب أن ترى نفسك غير الناس وأن ترى نفسك أفضل من الناس بل بالعكس بل بالعكس المسلم دايما يتهم نفسه أنه أقل الناس وأنه أوحش الناس وادانا لك المقياس كن في الدين أفضل وكن في الدنيا ناظرا إلى من هو أقل لكي لا تستقل رحمة ونعمة الله عندك في الدين بص للي أحسن منك وفي الدنيا بص للي أقل تحمد ربنا و- و- وتجتهد في العبادة أما أنك في الدنيا للأسف كلنا في الدنيا نبص للي أحسن تدري بقى إن ده عنده ده ده وده وده وده سبحان الله ده في الدنيا في الدين يقول لك بقول لك إيه إحنا أحسن ناس إحنا فاهمين الإسلام حلو قوي إحنا بقى ما شاء- ما شاء الله علينا كل حاجة فاهمينها ده رحت عزي واحد ها وبعدين لسه هبتدي أنا أقول له كلمتين قال بقول يا أستاذ الكلام اللي كله هتقوله أنا عارفه طب السلام عليكم انا ما سبحان الله يعني لا حتى طب اسمع يا اخي طب عارفه اكد سمعك ها، نقول كلمتين خير في البيت ففي ناس كده هو مش عايز يسمع لا يريد أن يسمع سبحان الله ولذلك سبحان الله و و و يعني الله عز وجل لا يريد أن يسمعه خيرا خلاص هو أسأل على روح الباب ها؟ ولو أسمعه خيرا لا سبحان الله الكلام يدخل من وين ويسمع من وين ها؟ سبحان الله ولذلك هذه هي أمراض القلوب الأساسية أمراض القلب الأساسية السبعة دول نعالجها إزاي بقى علشان دي هي عبارة عن معاصي القلوب أصل معاصي الجوارح سهلة واحد يغلب غلطة بعينه يستغفر بودنه يسمع كلمتين مش هم يستغفر يروح برجليه في مكان مش هو يقوم يقول دعاء الاستغفار وما يرجعش تاني المكان الوحش ده خلاص ها يعني سبحان الله العظيم لكن لكن واحد متكبر علاجه سهل ولا صعب؟ صعب واحد بخيل سهل ولا صعب؟ ها قال العلماء البخيل لو جاءه يعقوب بقميص يوسف الممزق ليستعير منه إبرة ومع يعقوب جميع الأنبياء يضمنون للبخيل إعادة الإبرة إليه لقال مالي ومال يعقوب ومن يضمن لي أن تعاد الإبرة إليه يا يا رب وفي أحد البلاد يقال يعني الله أعلم حج على الراوي روح يا هلا هات من عمك إسماعيل الشاكوش يروح ويرد قال قال ما عندناش طب روح لعمك محمود يروح لعم محمود قال ما عندناش يروح لعمك عبد النعيم يروح لعم عبد النعيم ما عندناش يلف على خمس ست يقول طيب امرنا لله هات شاكوشنا بقى الامر لله يا ستار يا رب يا ستار يا رب يا خبر ابيض ده في ناس بالشكل ده في كتير قوي في بخلاء وفي والعياذ بالله اه ده في ده في واحد مش يبخل بالمال لا ده في واحد يبخل بالعباده بالعباده اه والله في ناس تبخل بالعباده ازاي يعني؟ يعني ربنا عايز يصافيك ويناجيك ويكلمك ويحدثك وسبحان الله العظيم تبص تلاقي العكس عايز يخلص الصلاه بسرعه والشيخ يزود خمس دقائق في الخطبه يا استاذ الضعيف والمريض والحاجة خلاص ال 55 مليون بقوا فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجه نفضل مدعين الفقر والمسكنه والمرض لغايه امتى؟ طب بلاش ولو ابنك ها كان جاي في في- في- في العباره في السويس وبات ليله هتستناه هناك ولا مش هتستناه؟ هتستناه ونص ها؟ ده ده برضه ابني وده برضه ربنا سبحانه وتعالى بس انت اللي مش واخد بالك وده رضا الله ها؟ ولحظه في لحظه كده انت مش عارف الخير يجي لك امتى ها؟ انت ما تعرفش الخير يجي لك امتى فالعبد مننا لازم يبقى ايه؟ يعني معطاء معطاء عامل زي الارض الخصبه الارض النقيه الارض اللي فيها سبحان الله العظيم ايه؟ العطاء كله تديها تديك سبحان الله فالمسلم من الواجب عليه دائما أن يكون متوكلا على الله ولا يبخل بعبادة الله سبحانه نسمع الأذان إن شاء الله صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه بعض من أمراض القلوب ومعاصي القلوب والتوبة يجب أن تكون من جنس الذنب يعني إزاي؟ يعني لو واحد يبخل بماله بخيل واحد بخيل عايز يعالج البخل فيقوم الليل كله أو يصوم النهار كله هل هذا علاج البخل؟ لا علاج البخل أنه يطلع من ماله ذكر ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال ويؤتون الايه؟ المال على ايه؟ على حبه، رغم حبه للمال لكن هو بايه؟ بيديه بيديه ليه؟ لأن أنت أحيانا واحد يسأل سؤال لك يا أخي أنا برضه عايز أطمئن اديني علامة كده أن ربنا يعني يعني نظر لي نظرة رحمة ربنا يرحمنا جميعا إن شاء الله رب العالمين يقول أهل العلم كفى جزاء منه لك على عملك كتاب جزاء يتبع عنه. في طاعته كفى جزاء منه لك في طاعته أن رضيك لها أهلا صعب ولا إيه؟ آه، خلاص وضحت يعني أنت أنت عايز تعرف أن ربنا بيجازيك خير على اللي بتعمله أكبر علامة أن ربنا بيجازيك خير أن خلاك أهل للطاعة ممكن تكون اهل المعصيه صح ولا لا؟ يعني انك تدرس العلم وتتحمل وتقعد وتسمع وتستفيد ويشرح صدرك وتدعو الله ها وتكون بين يدي المعلم كما قال العلماء كالميت في يد المغسل ها خلاص يبقى ما دام دليل على ان الله عز وجل عايز يكافئك رضيك للطاعه اهلا والا لحرمك من هذه الطاعه صح ولا مش صح؟ يبقى هو فتح لك هذا الباب الخير فتح لك باب الايه فتح لك باب الطاعه ولما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الطاعه ورضيك لها اهلا يبقى عايز ايه خلاص يبقى ده دليل من الادله القويه ان الله عز وجل راض عنك اللهم ارضى عنا يا رب العالمين يعني ده, ده, ده برضه علامه من علامات الرضا بس المهم تخلص العباده بتاعتك من اي حاجه تشوشها عجب غرور كبر مش هو تقول اه الحمد لله يا عم احنا بنصلي لا احنا الحي كله اللي احنا فيه ما بيصليش ده الشارع بتاعنا كله حد بيصلي لا بالعكس الاعمال بخواتيمها الاعمال بخواتيمها ما ما, ما تقوليش سبحان الله الاعمال بخواتيمها لان سحرة فرعون امنوا بالله رب العالمين لحظات ومن اجل هذه اللحظات قضوا او اخذوا نعيم الدهر كله دخلوا في جنات لا يخرجون منها ابدا الا ما شاء الله ليه بصبرهم ساعه فرعون بيقول انا هعمل واقتل وادبح واقطع من خلاف قال اقضي ما انت قاض اعمل اللي انت عايزه اعلى ما في خلافك اركب ها انما تقضي هذه الحياه الدنيا اه اعمل اللي عجبك لكن احنا خلاص امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى هاش خلاص خلاص خدوا نعيم الدهر كله مؤمن ال فرعون واحد كده من العيله داخل سيدنا موسى على فرعون هو وهارون ها رب عليهما السلام من ربكما يا موسى رب قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بال القرون الاولى عايز تفلسف بقى انت مالك انت انت مالك بالقرون الاولى ها لا الفلسفه نفسها برضه في فرعون وفي ابناء الفراعنه في واحد يسالك قول يا سيدنا الشيخ نعم الجماعه دول اللي في الاسكا وما وصلتهمش الدعوه يعني ربنا يحاسبهم ازاي خلاص يعني همك الموضوع ده قوي يا اخي اسال تصلي ازاي تتوضى ازاي تعبد ربنا ازاي قول يا سيدنا الشيخ نعم يا سيدي هو الحساب في القبر هيبقى باللغه العربيه ولا باللغه في يا سيدي هتخش وتشوف هتشوف ان شاء الله انت زعلان اليوم تصب على رزقك ليه هيجي وقت وتشوف في اسئله علم لا ينفع وجهل لا يضر العلم ده مش هينفعك وده مش هيضرك لكن لا ازاي فلسفه اقول لك يا سيدي الشيخ نعم مش انت قلت ان الجن من النار ايوه يا سيدي يا جن نعم ماله الجن من النار طب ازاي بقى هيتعذب في النار الجن الكافر هيتعذب في النار قال يعني يقول لك شوف زنقت لك الشيخ زنقه ما حريفش انا بقول لك سؤال والله ده هنا مخ مش هو اللي يقول كده مخ ايه بس هنا يا فالح الله عز وجل جعل في عذابي والعياذ بالله في النار نوعين من النار نار تحرق وفي زمهرير لان ربنا قال عن نعيم الجنه لا يرون فيها شمسا ولا الزمهرير ده شده البرد التي تسقط اللحم من فوق العظم النار اللي تحرق بيدخل فيها مرضة الإنس والزمهرير يدخل فيه مرضة الجن خلاص يا خلاص استريح لكن هو أغرق. انت ايه اللي يهمك في المطعم اسأل عما يفيدك دخل رجل على هارون الرشيد قال عندي معجزة انا بعمل حاجة يعني فوق ال- الاعجاز قال له بتعمل ايه قال له اتفرج معك جراب مليان ابر راح غارز ابره في الارض وقعد ابره ابره يرشعت ابره تيجي في ايه؟ في ثقب الابره اللي قدامها اه الابره الابره 100 ابره كلهم راحوا ايه؟ الراجل ما مغناطيسه ولا ايه وراحوا شابكين كلهم في بعض اللي قاعدين حوالين امير من لا انه رجل لرجل بارع قال اعطوه 100 دينار وجدوه 100 جنه لا يا المؤمنين قال اعطوه 100 دينار لحزقه وفنه وذكائه طب وجدوه ليه؟ قال لانه ضيع وقتنا فيما لا يفيد آه الله عايز انا اعمل لي حاوي وبلاوي و... آه، ها فدي حاجه الناس اللي كانت فاهمة. مش عايز يضيع وقت انت ضيعت وقتنا وضيعت وقت الحاكم السمين آه سبحان الله مفيش كلام دلوقتي ادوا له 100 جلد عشان تصير فكره الابر من نافوخه ها خلي بالك انت فين الكلام ده دلوقتي بتوع الاعلاميين والبتاع ده ده لو واحد زي هارون الرشيد دلوقتي المهم فسبحان الله العظيم العباده بتاعتك طالما هي خالصه لله عز وجل المهم انك تجدد النيه مع الله وانت جاي الجامع انا عايزك تسال نفسك سؤال انا رايح ليه انا رايح ليه ما تخليش الامر ياخد طور العاده لا انا عايز عباده قل انا رايح ان شاء الله لان سبحان الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع اتريدون ان تنظروا الى قوم من اهل الجنه قالوا نعم يا رسول الله ايوه عايزين نبص قال قوم بين يدي عالم يعلمهم كتاب الله وسنته آه. يبقى دي كل دي علامات خ... يبقى انت تسال نفسك انت انا رايح ليه يبقى درس العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه وبعدين اعمر بيت الله وقلت لنفسي ايه احسن ما حدش يروح النهارده اروح انا عشان استفيد عامل زي مسافه الحج اروح اجي السنه دي احسن ايه ما حدش يطوف حوالين الكعبه اللي انا يعني سبحان الله ويكثر العدد والناس تزيد وعدد الصالحين يكثر والدعوات تستجاب والاستغفار يبقى كده الرحمه تنزل من الله سبحانه وتعالى يبقى انت تجدد النيه دايما مع الله سبحانه وتعالى تيجي تنام انا بنام ليه؟ لاني تعبان طب ماليش ثواب في النوم لكن بتقول انا هنام عشان اقدر اقوم قبل الفجر بشويه اصلي ركعتين واتوكل على الله اروح اصلي يبقى انا كده ايه النوم بتاعي في ميزان حسنات انا باكل ليه انا هاكل عشان جعان لا ده انا هاكل عشان ثلاث حاجات اولا اظهار نعمه الله عليا والنقطه الثانيه الابقاء على الحياه اللي ربنا اداها لي النعمه دي النقطه الثالثه لكي اتقوى على طاعه الله عز وجل يبقى بتاكل وليك ثواب بتاكل وليك ثواب حتى في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته مع زوجته وله بها عند الله صدقة قال أولو وضعها في حرام أكانت عليه وزر قالوا نعم قال إن وضعها في زوجته كان لبها أجر ها يبقى شوف شوف النية راحت فين شوف النية راحت فين سبحان الله انت رايح الشغل ليه؟ عشان المدير ما يقولش ده غاب واخد مرتبي واخد حوافز واترقى وابقى مدير عام وابقى رئيس القسم وابقى وزير وابقى غفير وابقى مدير لا مش كده ده انا اروح الشغل عشان ارتزق رزق حلال اصرف بيه على عيالي وانفقه في سبيل الله وما اسالش الحاجه من حد وما امدش ايدي لحد وبعدين لازم عشان احتمال لو انتدبنا حد للتبرع اتبرع اذا انت بقى شغلك لله رب العالمين يبقى انت كل عمل تعمل بتلبس وانت جاي وانت خارج الشغل انا بلبس ليه؟ عشان خارج لا لا انا بلبس اولا عشان استر عورتي وأظهر نعمة الله عليه ولذلك كان الحبيب عندما يرتدي ثيابه كان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام الناس يبقى صار إيه؟ صارت الليل بقت عبادة ما من عبد الإمام مسلم بيروي الحديث عن الحبيب المصطفى ما من عبد يلبس ثوبه أو ثوبا جديدا الروايتين ثوب او ثوب جديد كما ان يصل الى ركبتيه يعني هو بيلبس الثوب طالع نازل من ايه من فوق لغايه ما وصل لغايه ركبته بس لسه ما كملش لبسه فعلم ان هذا من الله ان ده رزق من الله سبحانه وتعالى الا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه يعني بيرجع النعمه للمنعم يشوف التكات الصغيره مهمه جدا في تجديد النيه بصيت في المرايه ليه ها عشان اشوف نفسي كده ارض مهدم عليك يا ابني الله ده انا ما شاء الله ده انا وزني ثقيل ده انا 118 كيلو لا ده كده هبل ها كده ما ينفعش كده زي الراجل الخايب اللي دخل عليه الحرامي ها فمراته فتحت الباب الحرامي معاه بقى بتاع من السلاح الابيض اللي هيطلع له قانون من السلاح الابيض اوعى تحط سكينه بدقه هيطلع لك قطع اللحمه بقى وهي انت حر ما يقول لك قانون الارهاب ملوش دعوه المهم خلينا هنا خلينا مع الست اللي رئيس فتح الحرام معاك ايش كده قالت له اسم زينب انا ما اقدرش اقتلك لان اسمك على اسم والدتي وانت بيقول له قلتها بقى قلتها بقى راجل بقى لا ايمان ولا تعبان وغلبان انا اسمي محمود بس بيدلعوني يقولوا لي يا زينب برضه يا زينب طب ده من الايمان برضه ده من اليقين بدل ما تقوم تدافع عن مراتك تدعي انك زينب انت حر انت حر ها حتى بسحب الضحك منك لان شايف الدرس تقيل قوي النية والقلب وامراض القلب الراجل ده احسن واحد يطلع يقول هيعقدنا ولا ايه؟ لا والله انا بس عايز ايه؟ افتح صدرك من الشارع من الدرس افتح كده وكان الرسول يمزح صلى الله عليه وسلم وكان لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم ما توحد الله لا اله الا الله بقيت نقطه بقى عشان ان شاء الله نقوم نصلي تجديد النية ما زلت أؤكد عليها نظرت في المرآة الحبيب كان يبص في المرآة ولقيت الحمد لله الذي جمل صورتي وحسنها وجعلني من المسلمين اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي يا سلام شو دعوة زي قدام المراية مش الواد الشاب ولا البنت قاعدة ساعتين قدام المراية يثبت في شعره ويعمل في مش لا لا المراية ده عشان تبقى تطلع قدام اخوانك يعني مشذب كده والله سبحان الله وكان الحبيب المصطفى يحب صحابته كده كما زي ما هو كان يلبس انظف الثياب واعطر الثياب وكان يطيب ويعطر ثوبه وتأفى الصحابة به والتابعون من بعده وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يلبس أفخر الثياب ويحصل أفضل البيوت ويركب أفضل الجياد وكان يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده طبعا لازم تشكر الله عز وجل ربنا موسع عليك وسع على روحك وعلى عيالك لان ده ايه في ميزان حسناتك يوم القيامه اذا الله عز وجل بفضله ورحمته يقول يوم القيامه اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاللي عنده حبه من خردل مش هيخلد في النار فاحنا عايزين نخلي الحبه دي تبقى شجره والشجرة تبقى لها أغصان والأغصان يبقى لها ثمار ودي كل دي فايدة إيه دروس العلم إن شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته